وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من اقرأ وارتقي ما زلنا في سورة المائدة بفضل الله تعالى الوجه رقم 120 نفتح المصاحف واللي معوش مصحف المدينة من الآية 71 إلى الآية 77 من الآية 71 إلى الآية 77 قبل ما تعرف على ضيوفنا اللي منورينا في استوديو قناة الرحمة سؤال الحلقة هنخرج بقى عن حدود التحفة ونبتدي نتكلم عن حكم موجود في الوجه اللي معانا الوجه اللي معانا في آه، حكم في ثلاث كلمات حكم في ثلاث كلمات الحكم ده وهو المد المتصل يعني ايه متصل يعني اتصل حرف المد والهمزة في كلمة واحدة حرف مد وبعديه همزة على طول أسهلها لكم حرف المد الألف وبعديه همزة في ثلاث إيه كلمات ضيوفي عاملين بيدوروا عليهم وانتوا كمان دوروا عليهم ان شاء الله آه اللي هيجاوب على السؤال ده ان شاء الله مأجور من الله آه طبعا لان هو بيبحث في علم التجويد او في مسألة خاصة بالتجويد ودي من المسائل اللي بتخدم القرآن آه وهننزل اسمه بإذن الله تعالى على صورة ال SMS في آخر الحلقة بإذن الله تعالى يبقى سؤالنا بيقول في ثلاث كلمات في وجه اليوم أو في ورد اليوم اتصل فيها حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة نتعرف على ضيوفنا معانا الشيخ محمد بكر أهلا بيك يا شيخ محمد اهلا بك مساء منور ربنا يبارك لك يا رب معانا ضيفنا الثاني الشيخ علي سيد اهلا منور وسهلا يا شيخ علي ربنا يبارك الله فيك يكرمك. ضيفنا الثالث الشيخ محمد راضي اهلا بيك يا شيخ محمد اهلا بك شرف.
الله يكرمك الحمد لله.
منورين ان شاء الله وموفقين باذن الله تعالى ان شاء الله هنبدا بقى كما عودنا حضراتكم هيقرا الشيخ محمد ايه ايه ونعلق بشيء بشيء بالسرعه كده ان شاء الله على بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا اللي بيقراوا القران ان شاء الله
اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون بارك الله فيك يا شيخ محمد اول خطا بيقابلنا آه ان انا اخلي الفاء من فعاموا من بدايه الكلمه اقول ايه فعاموا طبعا ده خطا منتشر جدا وده لهجه من اللهجات اللي بيقرا بيها واحنا ما عندناش حاجه اسمها لهجه في القران طالما لم توافق آه ال- الروايه المقروء بيها يبقى اقول ايه فعموا ولا فعاموا فعاموا الخطا الثاني برضو لهجه برضو ثم عموا ايه ثم عموا دي بقت ثم وعموا كلمه واحده برضو ثم عموا ولا ثم عموا اه يبقى افصل بين الحرف والكلمه او الكلمه والكلمه آه ايه تاني والله ايه والله بصير بصير مش بصير بصير لا ما فخمش الباء لان الباء حرف مرقق بصي بصي والصاد مكسوره عندي فهي ليست قويه آه، بالقوه اللي آه، آه، بي- بيتمثل فيها الحرف حال حركه الفتح او الضم يعني الصاد لما تكون مفتوحه ومضمومه تبقى قويه جدا لكن لما تكسر تبقى ضعيفه لكن ضعفها مش كبير لكنها ضعيفه فاقول ايه بصي بصي ما اقولش بصي او بسير ما تنفع خالص خلاص تكمل يا شيخ محمد
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بارك الله فيك يا شيخ محمد المصحف معلم ومعلم صحيح يعني ربنا يحفظك ان شاء الله لقد كفر ما تنفع خالص لقد تنفع يا شيخ محمد لا.
ما تنفع امال خلاص ازاي زي ما خلاص يا شيخ محمد كده لقد كفر لقد كفر و و و وده بيسهل عليه النطق كمان لقد انا احس حتى بمجهود انا ببذله واصل القران ما فيهوش الإجهاد- المجهود ده اللي بص على خطأ تاني موجود آه اس إسرائيل ليه السين ناخد فيها زي ما تقول كده أما أقول وقال المسيح يا بني إسرائيل كتير من الناس بيعمل كده أو يقول يا بني إسرائيل يا إما يجري على الحرف الساكن اللي هو السين يا إما يريح عليه كتير لا لا لا كل حاجة لها ضابط عندنا وكل حاجة لها ميزان ونفكركم بقول الإمام الخقاني عليه رحمة الله في من- المنظومة الخقانية قال إيه الشيخ صلى على النبي عليه الله الصلاة وسلم الشيخ كان بيقول زل الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر أفضل بر تقابل بيه ربنا إنك تزن حروف الإيه القرآن الكريم يبقى أقول إيه يا بني وقال المسيح يا بني إسرائيل وكده بخلص إيه نفسي وما زودش في الأزمنة فقد حرم ليه فقد حرم ليه الدال عندي مرققة والحاء مرققة بس وقعوا الاثنين بين ايه بين مفخمين القاف والراء م- م- ما يص- ما يصبغوش بصبغة الايه القاف والراء ما قلتش فقد حرم فك يا شيخ وابتسم والله العظيم الابتسامة تبقى تبقى جميلة مع القرآن والله فقد حرم فقد حرم ومن غير ما اعمل اي مجهود خالص وبعض الناس يقول لك ايه فقد حرم ما مش عايزين بقى المبالغه دي عايزين ابتسامه كده هاديه وجميله مش زائده خلاص آه ومأواه النار ما تنفع النار مش ناس بتعمل كده والله بالله عليكم اسمعوها تعرف ده بيعمل ايه كده بيعمل اماله لحركه النون والالف اللي معاها اني هي مش ني هي ان كل ده عشان الراء عايز يرقق النون والالف عشان تفخيم الراء فيبالغ احنا ما عندناش مبالغات خالص القرآن أسهل مما تتخيل والله في قراءته النار بس النار خطأ النار خطأ لا ده خ- صح ولا ده صح اللي احنا قلناه في الوسط النار أكمل شيخ محمد
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم بارك الله فيك يا شيخ محمد صلوا على النبي الصلاة والسلام.
برضه لقد كفر احنا احنا ما حرمناش ولا ايه لقد كفر برضه الدال والكاف مرققين وقعوا بين الايه القاف والراء المفخمات فناخد بالنا لقد كفر وده يخلص بش... والله ما بعمل مجهود انا ممكن اقرا بفضل الله تعالى بفضل الله تعالى القران كاملا من غير ما ازهق ولا اتعب ولا مل والله واحد قال لي حاجه غريبه جدا تخيلوا قال لي انا كرهت امسك المصحف واقرا فيه فانا بصراحه الكلام ده تعبني نفسيا فقلت له ليه يا اخي قال لي والله يا اخي في شيخ قعدني ست شهور اقرا الفاتحه
لا.
كل ما اروح له يقول لي الفاتحه غلط ويقعد معايا ساعه يصحها لي وارجع له تاني يقول لي الفاتحه غلط وارجع له تاني واصحها خلاه كره ان هو يمسك المصحف يقرا فيه ليه لانه حس ان هو ايه مش هيقرا صح خالص ده في الفاتحه امال هيكمل معاه القران امتى بقى ان شاء الله يعني في ست شهور فنسال الله العفو والعافيه يعني لا نبالغ حتى في التعليم آه عندنا و- في وقف هنا في ميم عندي نازله كده على السطر اللي هي الميم الم- المذيله لتحت كده الميم دي معناها ان الوقف هنا ايه ليه لازم لو تب- تتبعنا الآية بقى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لو وصلت يبقى من قولهم وما من- وما من إله إلا آه، طب ما هو ما ينفعش ده هما بيقولوا إيه الله ثلاثة آه.
هينفع يناقضوا كلامهم لا ده مش كلامهم هم خالص هم قالوا كده بس وما من إله إلا إله واحد ده إيه رد عليهم هو الله واحد سبحانه وتعالى طيب يبقى عندي أي قول لازم أصل قول القائل قول القائل حتى ينتهي وإذا اتصل بكلام متغير لازم أفصل وده من جمال الوقف تمام واحنا قلنا قبل كده ان الامام النووي قال كلام بديع في من يتكلمون عن رب العالمين بشكل لا يليق من اليهود والنصارى والكفار قال ايه قال اخفض اخفض الصوت تمام عند السب وارفع الصوت عند الرد تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد أدب مع مع القرآن وأدب مع الله طيب إيه تاني في الآية عما يقولون ليه أنا عندي الميم مرققة والألف مرقق والياء مرققة عما يا لا يا لا يا عما يقولون وناخد بالنا من اما يتصل مفخم بمرقق او مرقق مفخم ناخد بالنا من حاجه ثانيه وخطا ده منتشر جدا اللي هو التنوين التنوين لما يلتقي بحرف من حروف الاظهار همزه هاء عين حاء غين خاء ايه اللي بيحصل كتير من الناس بيهز التنوين ويحركه يقول لك ايه عذاب أليم عذاب أليم عذاب ابن دي دي مش موجودة في القرآن عذاب أليم لازم اريح شوية عشان ابين التواصل بتاع الايه التنوين اللي هو هينطق نون يلا يا شيخ محمد
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بارك الله فيك خطأين بس هتكلم فيهم في المقطع دوت أو في الآية ديت آه ويستغفر ويستغل ويستغفرون ويستغ تغ تغ تغ شو بعدها ازاي كتير كده طغل ولا ويستغفرون ما تنفع صح لا نفخم التاء ولا نرقق الغين لأن ده حرف مفخم ثابت تفخيمه وده حرف مرقق إيه ثابت ترقيقه والله غفور رحيم تحس إن اللي بيقرأ عنده رعشة غفور رحيم إيه يا عم ما ينفع خالص غفور رحيم زي ما قرأ الشيخ محمد كده وزي ما هيسمعنا إن شاء الله الليلة اللي بعديها اتفضل يا شيخ محمد
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون بارك الله فيك يا شيخ محمد نبص بقى على الآية ديت خطأ منتشر جدا ما المسيح ابن مريم أيوة ليه بقى هنبص كده هنلاقي الباب ساك... الباء ساكنة وقعت بين إيه مض... بين مضموم ومضموم حصرت بين إيه بين مضمومين ايه المشكلة المشكلة ان انا هغير هيئة شفتين وليه اغير هيئة شفتين اقول ما المسيح ابن ورايح دماغي لا ده انت لازم تبتسم احنا اتفقنا بقى في ابتسامة ما المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم وكده خلصت الايه الباقي المقلقلة الساكنة والراجح ان شاء الله عند اهل العلم في القلقلة هو الامالة للفتح نتيجة لتصف المخرج الإيمان الفتح على الإطلاق وده قول الشيخ السمنودي عليه رحمة الله الشيخ السمنودي بيقول إيه وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقة ولا تجعلها كالتي قبل تجملا أي لا تجعلها تتجمل بحركة ما قبلها إن كان ما قبلها مفتوح تحرك تملي الفتح ما قبلها مضموم تملي الضم ما قبلها مكسور تملي الكسر زي ما عملنا كده زي ما الخطأ اللي بنسمعه ده يبقى ما المسيح ابن مريم وكده يبقى أنا خلصتها بشكل والله ما فيه مبالغات واحنا قلنا قبل كده ربنا مش بيعذبنا بقراءتنا للقرآن بالعكس ده احنا امتى هنتدبر بقى وامتى هنعيش مع الآيات ونستمتع بالآيات قراءة وتدبرا لابد من القراءة السهلة آه عندنا بعد كده اه الرسل كتير ناس يقول الرسل اسكن السين طب ليه كده يا شيخ لان حركات متتاليه ضم.
والحركات المتتاليه سهل قوي ان انا اسقط حركه منهم في النص واسكن الحرف اللي في النص الرسل ولا الرسل معكم ولا معكم معكم معكم كتير ناس يقول معكم الرسل اه ده خطأ منتشر برضو اما يكون عندي حركات متتاليه ثلاث فتحات ثلاث ضمات ثلاث كسرات احذر واحذري اختي الفاضله من اسكان حرف في النص وده الاسهل على اللسان خلاص ايه ايه تاني اه صديقه ايه صديقه دي او في ناس بقى بتعمل حاجه غريبه جدا ومش بياخد باله منها الا اللي بيسمع كويس احنا عايزين نضربكم عليكم تسمعوا كويس القراءه الخطأ تسمع الخطأ عشان ايه نبعد عنه ونبتدي نجيب ايه ناتي بالصواب دلوقتي ايه اما اقول صديقه انا عملت ايه كده قمت الصوت هنا لا وغلبت القاف كده انا عندي الدال مشدده اه اولها ساكن انا فخمت الدال الساكنه اول المشدد قلت ايه صد صوب وصلتها للضاد اه صد ديقه وجبت ده مع السرعه بقى كده صديقه وانت سمعت دال في الاخر سمعتني خارج من الف- ايه من الدال المشدده بدال دال م- دال مرققه وجميله جدا آه.
لا احنا عايزين برضو الدالين الاثنين ورقيين لان انا عندي مفيش دال مفخمه خالص في القران خلاص يبقى صديقه صد صد مش صد ولا الصعايده بيقولوها ازاي انت مش صعيدي يا شيخ محمد مش من صعيد لا، مش انت ايه احنا كلنا من الصعيد يا اخي ان شاء الله ربنا يبارك في آه، إن شاء الله في اخواننا كلهم ان شاء الله طيب ايه تاني عندنا من الاخطاء في آه، آه، اللي بيقع فيها بعض اخواننا آه، آه، همزه الوصل هنبدا بيها همزه الوصل في انظر همزه الوصل كتير ناس بيفخمها يقول لك ايه انا عندي الغنى مفخمه بتاعت النون المخفيه في الظاء هي ايه انظر انظر ما اقولش انظر واخد الهيئه من الاول الهمزه طب انا ليه قلت انظر ما قلتش انظر ولا قلت انظر
الثالث مضمون الثالث مضمون ضمه اصليه آه.
لازم نقول كده خلاص اتفضل يا شيخ محمد
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم
بارك الله فيك يا شيخ محمد آه، هعلق على خطأ واحد بس بيقع فيه بعض إخواننا وكتير من إخواننا اللي بيقرأوا القرآن آه، اسمعوا كده ولا نفع وأنا قلت قبل كده آه.
أنا عملت إيه ولا نفع قطع المد الطبيعي بحمد أيوة قطعت المد الطبيعي بإيه بهمزة وده مد طبيعي لا ده مد إيه عوض لا والله مد إيه لا.
عوض آه.
عوض عن التنوين اه أي تنوين بفتحة بيلي في القرآن آه، أول ما خلاص.
ألاقي فتحتين كده اه فعليه ده وهقف عليهم على إطلاق القاعدة دي اه أقف بألف إلا في التاء المربوطة أقف بهاء يبقى عندي أي فتحتين يقابلوني في كلمة هقف عليها لأن طبعا التنوين لا يكون إلا إلا في آخر الكلمة ولا يلحق إلا بالأسماء تمام فأعمل إيه أقف بألف العوض إلا في التاء المربوطة أقف بإيه بالهاء خلاص آه بس كفاية ال- ال- الخطأ دوت واتفضل يا شيخ محمد آخر آية إن شاء الله
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بارك الله فيك يا شيخ محمد أنا استمتعت بقراءتك حقيقة يعني آه، أعلق بس على إيه خاطئين بسرعة كده قد ضلوا قد ضلوا آه، دي في بعض ال- ال- ال- القراءات بتضغم الدال في الضاد لكن عندنا احنا في حفص ما عندناش ادغام فلازم اقول ايه قد ضلوا قد ضلوا اه اللي بيقول قد ضلوا ده عمل ايه عمل ادغام كامل ودخل في رواية تانية واحنا اتفقنا قبل كده عشان ما نزعلش مع بعض اللي بيركب قراءة على قراءة او رواية على رواية يقع فيه إثم إيه، ما تقلقناش يا شيخ اه لا لازم نقلق لأن كل رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحه بقراءه بشكل معين او اداء معين للقراءه ما ينفع ان احنا نخالف الاداء ده فما اقول قد ضلوا خد بالك انت كده ركبت قراءه على قراءه وقعت في خطا كبير جدا العلماء اتفقوا على ان تركيب القراءات حرام في حال القراءه في حال جمع القراءات ده موضوع تاني خالص انا بتكلم في حال القراءه التعبديه خلاص وضلوا ما اقولش وضلوا وضلوا ليه اللام عندي مرققه وضلوا وضل وضلوا وضلوا شوف بغ- بكرر الخ- ال- ال- الصح- الصواب ازاي وضلوا وضلوا الخطا فين وضلوا ليه تسبب كده التس وضلوا وده الاسهل بفضل الله تعالى وناخد اول اتصال معانا الحاجه عائشه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاجه عائشه أشارك إن شاء الله اتفضلي حضرتك من اول وجه ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير والله بصير طب بص يا حاجة بما عشاء.
يعملون خد بالك باسم بصير دي بصي انا ممكن اجيبها بشكل سهل جدا من غير ما اعمل اي مجهود باصي باصي باصي بصير بما يعملون تمام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم خدي بالك من حاجه نعم.
اعبدوا الله ها كده شددنا الهاء اعبدوا الله ربي وربي وربكم
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ما وربكم نقفش على الهاء حضرتك بتقف على الهاء فبتجيبي هاء ساكنه بتقول ايه اعبدوا الله ها هي الله ها الله ايوه الهاء المتحركه ما اقفش عليها خالص
يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم بارك الله فيك اكملي يا حاجه عائشه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نفاق الغنة بقى من أنصار من أنصار بارك الله فيك يا حاجة عائشة ربنا يبارك في حضرتك الله يحفظك قبل ما ناخد الاتصال الجميل اللي جاي ده هقول سؤال تاني عندنا ثلاث كلمات في الورد بتاع اليوم في وجه رقم 120 من الآية 71 للآية 77 ثلاث كلمات آه اتصل فيها حرف المد بالهمزة فما هي؟ السؤال سهل جدا جدا جدا إن شاء الله معانا آيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا آيات؟
الحمد لله كويسة ولا كويسة؟
الحمد لله إدعي لك ما عيان فذلك عشان تعينها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعني كل مشاهدينا الكرام يأمنوا ويدعوا لك إن شاء الله يا آيات يا رب تخش الجنة يا رب يا رب ها أنا كنت أقرأ الحديث اللي اللي
احنا عندنا النهاردة إيه حديث ممكن أقرأ الحديث اللي اللي ال 13 اللي لا عن أي حمزة طب اتفضلي هنقول القرآن الأول طب قول القرآن الأول نسيت ولا إيه؟
لا ما نسيتش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الر- بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مم.
إما إما أعتدنا كافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا نسمع بقى الحديث بقى سمعنا القرآن
إيه؟
نسمع الحديث بقى طيب عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صلى صل الله وسلم.
عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن حتى يحب الأخير ويحب لنفسه ما يحب لنفسه صدق رسول الله صلى الله عليه اللهم وسلم صل وسلم بارك الله فيكي ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا ايات يعني من شروط الايمان ان المسلم يحب لاخيه ما يحب لنفسه صح طبعا واحنا مفتقدين للمساله ديت والله ربنا بعض يبارك فيكي الأحيان.
يا ايات إلا من رحم الله يحفظك آه على فكره ايات بتسمع معانا الحديث اللي بتحفظه والقران اللي بتحفظه ما شاء الله يعني هي ماشيه بتحفظ آه، في القرآن وتسمع الورد بتاعها وتسمع ورد ايه حفظ الحديث ان شاء الله ربنا ي- ينفع بيها ان شاء الله معانا الاستاذه استاذه اسماء السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم يا شيخ أزهر وفيكم الله بارك أبدأ من أول لقد كفروا ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله خدي وي...
بالك يا استاذه اسماء نعم.
الى الله الى الله لا الى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لا انت ماشيه كويس قوي غفور رحيم غفور رحيم بارك الله فيك يا استاذه اسماء بارك الله فيك آه كان جالي سؤال كده آه، من الحاجه ام احمد من الكويت سؤال ع- عن طريق ال- ال- ال- الهاتف الشخصي آه، في رساله آه، بتقول عايزين نشوف هيئات الاخفاء وكيفيه نطق الاخفاء اخفاء النون الساكنه عند حروف الاخفاء آه، فيعني آه، طبعا الموضوع ده محتاج شرح لان قلت الحلقه الحلقه الماضيه قلت ان آه، ملناش دعوه بمخرج الحرف وما انتظرش يعني كتير قوي يقول لحضرتك انا عايز اسمع صوت الحرف اللي جاي من خلال الاخفاء صح وده مشهور جدا ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله تعالى من احكام التجويد يوم السبت الساعه 10:30 صباحا باذن الله تعالى هنخليه لقاء مفتوح نفصل بين كلامنا عن نشأة القراءات كان مع فضيلة الشيخ سيد أبو زيد وكلامنا الجاي بعد كده إن شاء الله عن الرسم العثماني هنفصله بحلقة يوم السبت القادم نتكلم فيها بإذن الله تعالى في لقاء مفتوح هعرض فيها للإخفاء وكيفية نطقه وهنتكلم على أدلة عقلية ونقلية إن شاء الله بإذن الله تعالى وبعض المسائل الخاصة بالتجويد اللي فيها خلاف بإذن الله تعالى معنا اتصال معنا أم آيات السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ أشرف.
وفيكم الله بارك آية الله فيك.
75 إن شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قد قبل خلت أم آيات خا خا خلت لا
قد خلت من قبله الرسل وأمه صد- صديقة صديقة صديقة مم.
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ثم انظر أنا يؤفكون ثم انظر أنا يؤفكون ثم انظر أنا يؤفكون مم.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ع- في دينكم خد بالك من حاجة أم آيات مش لا تغلو تغلو يبقى احنا السواكن ممكن تتحرك منها كلها لا تغلو في مم.
لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا لا احنا قلنا ناخد بالنا قد ضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل عن سواء السبيل ده مد واجب عن سواء السبيل بارك الله فيكي أم آيات هناخد الاتصال دوت ونبتدي نسمع بقى الشيخ علي إن شاء الله جاهز إن شاء الله.
ناخد بس الاتصال ده معانا الأستاذ عبد القادر من طنطا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك ازيك يا شيخ هاشم الحمد لله في نعم والله اقرا ان شاء الله إن شاء الله من أول الوجه إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الشيخ عبد القادر مش احنا نبهنا على الموضوع ده ما قلتش ثم عموا صح ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ماشي حلو قوي ليه بقى ن- ده الغنى بتاعت النار ها؟
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بارك الله فيك شيخ عبد القادر قراءتك طيبة جدا ربنا يحفظك نسمع بقى الشيخ علي جاهز الوجه إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بارك الله فيك يا شيخ علي. بارك الله فيك ناخد اتصال معانا الاستاذه شيماء من القاهره السلام عليكم
كيف كيف حال فضيلتك يا شيخ أشرف؟
في نعم والله الحمد لله آه، أقرأ من 73 آه، اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة استاذه شيماء آه، آه، استاذنك بس تعالي الصوت شويه حاضر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بارك الله فيك بارك الله فيك يا استاذه شيماء معانا الاستاذه دعاء السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دعاء ازيك يا شيخ أشرف انت فين ايه انت فين
أنا في البيت في البيت والله طب الحمد لله رب العالمين بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله انا بقول لك انت فين يعني بقالي فتره بس ادعي ربنا يوفقني عشان بكرة عندي الامتحان عندك امتحان بكره أمم، انت عندك كام سنه يا دعاء خمس سنين امتحان ايه يعني آه، ثانويه ولا ايه الشهر الجاي أكمل خمس سنين طيب ربنا يبارك في عمرك إن شاء الله وموفقة في الامتحان إن شاء الله غدا ها في نصيحة النهاردة ولا آه
طيب يلا
يا رب تشرب من إيد الرسول آمين يا رب العالمين أنا وكل اللي بيسمعونا إن شاء الله يا رب
قل- طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أقول لك النصيحة قولي نصيحة يلا ليس منا من يرحم صغيرنا و- ويوكر كبيرنا و- ويقدر علماءنا ربنا يحفظك ويرفع قدرك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة فعلا والله مفتقدين لكل النصائح ديت يا واللي رب بتقولها ايات وبتقولها يحفظك دعاء عشان تعلمنا واللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام نعم بتقولي ايه بقول لك يا رب يحفظك عشان تعلمنا
عشان اعلمكم يا رب يا رب يا رب يا رب ويحفظ المخرج بيقول لي ماشي ويحفظ كل اخواننا ال- القائمين على البرنامج وكل ضيوفنا وكل اللي بيسمعونا ان شاء الله يا رب يا رب جزاكم الله طب خيرا بعد إذنك أول ما أقرأ بعد ما أقرأ خالتي هتقرأ معي طيب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير بارك الله عسى فيك ربه عشان الوقت يا دعاء يا دعاء انقطع الاتصال انقطع الاتصال طب تحاول اتصال بينا تاني عشان نسمع آه، خالتها آه، معانا الاستاذه سحر من اسوان السلام عليكم السلام عليكم استاذه سحر
عليكم السلام
انت كويسه ولا كويسه
كويسة ايه كويسه ولا كويسه ها كويسة
بفضل الله تعالى عليك عندك كام سنة يا صاحب
أنا بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله يجوز والله عندك كام سنة كمان بحبك في الله عندك كام سنة
ثلاث سنين كام
ثلاث سنين ثلاث سنين ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا سحر هتقراي معانا قرآن يا سحر
بقى بتعرفي تقراي قرآن أيوة قولي ان شاء الله أنا أقول حديث هتقولي حديث جا كمان بسم الله ما شاء الله اتفضلي يا سحر صح. بسم الله الرحمن الرحيم آه، عن أبي هريرة عز- عز- رضي الله عنه ق- ق- ق- قال رسول الله اللهم صل وسلم على محمد.
صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان عادلتان إلى الرحمن سبحان رب بحمده سبحان رب العظيم انت ممتازة يا سحر ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويا ريت مشاهدينا كلهم بقى يدعوا لسحر ها تقراي قرآن بقى
آه.
قالت الحديث ازاي بسم الله ما شاء الله القرآن.
ها
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
بارك الله فيك ربنا يحفظك يا سحر ويبارك فيك يا رب شفتوا الجمال ده إيه ده يا شيخ؟
ربنا يجعلك من أهل القرآن ومن حفظ كتاب الله ربنا يحفظك شفتوا الجمال آيات ودعاء وسحر كلهم قالوا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وده جميل جدا يعني آيات عندها أربع سنوات ودعاء عندها خمس سنوات وسحر عندها ثلاث سنوات ده خير كتير جدا والخير جاي إن شاء الله أكثر وأكثر بإذن الله تعالى آه نسمع بقى الشيخ محمد جاهز لسه صحي لا.
طيب لا طيب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بارك الله فيك يا شيخ محمد ضيوفنا كلهم بسم الله ما شاء الله يعني أداء طيب وقراءة طيبة وقراءة يعني ممتعة ناخد صال معانا الأستاذة هبة من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقرأ منين يا شيخ من أول وجه يا أستاذة هبة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا لا وحسبوا لا أستاذة هبة وحسبوا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم كثير كثير
منهم منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين لا خدي بالك أستاذة هبة كفر ما قلتش قفرة كفر لقد كفر كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن ما مريم ينفع ان احنا نقف هنا بص يا أستاذة هبة أنا لو وقفت وقفت انقطع النفس عندي ما ينفعش ابدا اقول ايه ان الله هو المسيح ابن مريم طب ما أنا كده وقفت ده هنا.
اقرا لا انا بوصلها تصليها بما قبلها لقد آه.
كفر الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم احسنت وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار بارك الله فيك يا أستاذ هبه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا نوران السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ممكن نوران أخويا يك- لؤي يتكلم وبعديها هانيا
يعني آه، انا مش ما فهمتش حاجه دلوقتي حضرتك هتقراي ولا لؤي لا لا لؤي وبعديها هانيا و... وانت يعني بتوصلينا بيهم يعني اه جزاكم الله عنا خيرا طب ادينا لؤي عنده ثلاث سنين طيب ادهولنا
السلام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا راجل يا طيب ازيك عامل ايه الحمد لله بقالنا كتير ما سمعناش صوتك
ازيك هتقرا قران ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ممكن اقرا ممكن اقرا اه اقرا اقرا يا لؤي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ممتاز يا لؤي حد فيكم يعرف يقرا الفاتحه كده وحروف بتوع أنا منه هتتكلم.
ما حد يعرف ربنا يحفظك يا لؤي ادينا هانيه بقى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أشرف ازي حضرتك يا شيخه هانيه الحمد لله كويسه ولا كويسه ممكن أقول حديث
جميل قولي حديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.
دخلت ام... ك- دخل... دخلت امرأة النار في هرة حب... ربطتها و... فلم تطعمها و... و... فلم تدعها تأكل من من خشيش الأرض من خشاش ماشي جميل قوي قوي يا هانيه حلوه قوي يا هانيه المنافسه دي جميله قوي بين أعوذ ال بالله من الشيطان طب انت قلت الرجيم هتقرا قران بسم الله الرحمن خلاص كده حفظنا الرحيم الكلمة.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله فيك تعرف تقولوا الابيات طب دي كده محدش يعرف صح ربنا يحفظك يا هانيه ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظ كل اطفال المسلمين يا رب آه في اتصال خ- آه، قربنا الحلقه قربت على الانتهاء فنقول الاجابه ولا بلاش الاجابه أعوذ بالله تقول ان شاء الله طيب طيب.
الشيخ علي يقول لنا الاجابه ان شاء الله الله أعلم يعني وقال موسى يا بني إسرائيل هنا المد بعد ثلاثة طيب يبقى إسرائيل اه تمام التاني طب كل واحد فيكم يقول واحدة طيب ماشي ماشي آه.
شيخ محمد الثانية ده انا قلت انتوا عمالين بتدوروا عليهم اصلا وانا لا احنا بتكلم ما بندورش بصراحة طيب بحسب السؤال للسادة المشاهدين يعني عندنا ولا تتبعوا اهواء
آه.
طيب اهواء اه تمام دي الثانية الثالثة يا شيخ محمد
ممكن إلى إلى وحسبوا ألا ها؟
ولا- سواء
آه.
انتوا نمتوا ولا ايه؟
لا صح ده احنا لسه هن... هنعيد الحلقة دلوقتي هنعملها قاعدة على الهوا دلوقتي ان شاء الله سواء السبيل اخر آه، الكلمة قبل الأخيرة في إيه في وجه اليوم يبقى عندنا إسرائيل أهواء سواء هنبص نلاقي إيه إسراء أداة ألف مادية جه بعديها همزة إيل في نفس الكلمة في نفس الكلمة ده يسمى إيه يسمى مد متصل واجب يعني إيه واجب يعني واجب المد أربع حركات أو أكثر لا يقل عن أربع حركات واجب المد أربع حركات لا يقل ما يبقاش ثلاثة لكن هو أربعة فما في إيه فما فوق تمام طب عايزين دليل على ان هو واجب ها
آه، وواجب مد- مد واجب ها ها بيت ال
طب طب نجيب بسرعه كده ال- ال- الابيات للمد احكام ثلاثه تدوم وهي الجواز وال وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب ان جاء همز بعد مد في كلمه وذا بمتصل يوعد هو دوت الايه اللي معانا النهارده ان شاء الله بارك الله فيكم وبنوه تاني ان شاء الله باذن الله تعالى يوم السبت القادم هنعمل لقاء مفتوح نفصل بين باب تكلمنا فيه او موضوع تكلمنا فيه وموضوع اخر هنكمله باذن الله تعالى اي حد عنده اقتراحات اي حد من اخواننا واخواتنا عنده اسئله هيبقى تواصل معنا باذن الله تعالى من خلال الهاتف او الرسائل القصيره من الان اي اسئله هتجيلنا عن طريق رسائل ال SMS هنجاوب عليها باذن الله تعالى يوم السبت القادم الساعه 10:30 صباحا في برنامج احكام التجويد في نهاية الحلقة بشكر ضيوف الاستوديو اللي نورونا وأمتعونا بقراءتهم القرآن الشيخ محمد بكر جزاكم الله خيرا الشيخ علي سيد جزاكم الله خيرا الشيخ محمد راضي جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جميعا آه، آه، كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة وخصم بينهم فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين نلقاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم السبت القادم صباحا مع أحكام التجويد وصباحا أيضا صح؟ وصباحا أيضا آه، ونقول ليلا بقى ليلا مع برنامج اقرأ وارتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مدكر
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هكذا أيها المشاهدون الكرام تعلمنا كيف نتلو هذه الآيات المباركات من سورة المائدة وكانت آخر آية في السياق السابق قوله سبحانه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل من اليهود والنصارى وأرسلنا إليهم رسلا كثيرين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا من المرسلين كذبوه وفريقا قتلوه وجاء بلفظ المضارع يقتلون ليفيد أن قتلهم الأنبياء بغير حق ما زال مستمرا ومتجددا فقد حاولوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام لولا أن رفعه الله إليه وحاولوا أن يقتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام لولا أن عصمه الله وحسبوا ألا تكون فتنة وألا يعذبهم الله سبحانه وتعالى على فعلهم هذا وكفرهم برسله وقتلهم إياهم فعموا عن آيات الله عز وجل المرئية وصموا آذانهم عن سماع الله المقروء المتلوة ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وسيجزيهم بما يعملون ثم عاب الله سبحانه وتعالى على النصارى غلوهم في المسيح عيسى بن مريم فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم من أين أتوا بهذا القول إن المسيح ابن مريم لم يقل هذا ولم يدعوهم إلى عبادة نفسه من دون الله عز وجل بل قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فاعترف المسيح ابن مريم أنه عبد لله عز وجل كما أنهم عباد لله وحذرهم من الشرك بالله عز وجل وعاقبته الوخيمة في الآخرة إنه من يشرك بالله بعبادته غير الله سبحانه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أي المشركين إذا دخلوا النار بشركهم ما لهم من أنصار ينصرونهم من عذاب الله عز وجل ومرة ثانية يعيب الله تبارك وتعالى على النصارى قولا آخر قالوه في المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الأب والابن وروح القدس قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فهذا القول قول إن المسيح المسيح ابن مريم هو الله هذا كفر والقول الثاني إن الله ثالث ثلاثة هذا كفر وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما فإنه بعد أن حكم عليهم بالكفر بسبب أقوالهم هذه في حق الله عز وجل دعاهم إلى التوبة وفتح لهم أبوابها فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فإذا كان الله تعالى دعا من قال إن الله هو المسيح ابن مريم إلى التوبة ودعا من قال إن الله ثالث ثلاثة إلى التوبة فكيف بغير هؤلاء من العصاة والفاسقين إنهم أولى بأن يرغبهم الله تعالى في التوبة فعلى من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي مهما بلغت ذنوبه ألا ييأس من روح الله وألا يقنط من رحمة الله فإن الله تعالى قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك فالله سبحانه وتعالى من سعة رحمته وسعة مغفرته يدعو النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يدعوهم إلى ترك هذا القول والانتهاء عنه والتوبة إلى الله منه والاستغفار وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ثم يبين الله سبحانه وتعالى لهم حقيقة المسيح ابن مريم فيقول سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد مضت وماتت من قبله الرسل فهو واحد من هؤلاء الرسل الذين يبلغون رسالات الله ثم يموتون بعد انتهاء آجالهم وقد رفع الله عيسى ابن مريم إلى السماء إليه وسينزل آخر الزمان فيستوفي أجله ويموت الموت التي كتبها الله على بني آدم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة والصديقية درجة دون درجة النبوة وفي هذا الوصف لمريم دليل عنها لم تكن نبيه فلم يكن من النساء أنبياء النبوة والرسالة في الرجال دون النساء لو كانت مريم نبية لذكرها الله لأن النبوة فوق الصديقية ولكنه قال وأمه صديقة ثم قال سبحانه كلاما جميلا لطيفا يفهمه أولو الألباب قال كان أي المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام فمن كان يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إلها لأن من يأكل ينام ويتغوط وتعترضه العوارض البشرية ومثل هذا لا يصلح أن يكون إلها ومع ذلك فقد أبى الظالمون إلا كفورا يقول تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون ويصرفون عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومع ذلك فإن الملأ من النصارى أصروا على عقيدتهم الباطلة الفاسدة من أن الله هو المسيح ابن مريم ومنهم من أصر على إن الله ثالث ثلاثة فهذا عجب عجاب أن يصروا على هذه العقيدة الباطلة بعد هذا البيان الجلي الواضح من رب العالمين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون ثم يقول سبحانه قل قل لهم يا نبينا أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا إن الذي يستحق العبادة هو الذي يملك جلب النفع ودفع الضر والذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون شيئا من ذلك فكيف تعبدونهم والله هو السميع لأقوالكم العليم بأعمالكم وسيجزيكم عليها فاحذروا أن تموتوا على هذه العقيدة الباطلة وتوبوا إلى الله واستغفروه كما رغبكم في ذلك فإنه سبحانه قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة